بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد فلازلنا في هذه السلسلة المباركة قواعد الدعوة وصلنا للقاء الثالث كلمنا شباب في اللقائين الماضيين الأول عن لماذا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وكلمنا على استحضار النية وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وأن الدعوة هي سبيل النجاة وهي يعني وظيفة الرسل والأنبياء إلى غير ذلك وكلمنا في اللقاء الماضي على مسائل مهمة جدا اللي هي لماذا نستمر في الدعوة والناس لا يستجيبون دلوقتي أنا بدعو والناس ما بتستجيبش أعمل إيه وإيه الدوافع اللي تخليني أستمر وإن الأجر بيقع بمجرد الدعوة ولا يتوقف على الاستجابة والإنسان دايما يصحح نيته ويراجع الوسائل اللي هو استخدمها وإلى غير ذلك النهاردة بقى هنتكلم على قاعدة الثالثة وهي لو حطينا لها عنوان يعني اللي هو إن على الرسل إلا البلاغ أو فهل على الرسل إلا البلاغ المبين لكن الفكرة فيها ايه ان احنا عايزين نقول ان احنا في اللقاء الماضي قلنا لابد الانسان ان هو يبلغ وبذلك وقع له الاجر ولا يتوقف على استجابة الناس بس هل هذا الكلام يعني ان الانسان يبلغ باي طريقة وباي اسلوب وباي لغة ويفهم الناس او لا يفهمه ما تفرقش معاه وبعدين هو كده خد الاجر ومش مهم الناس بقى فيهم وما فهموش استجابوا وما استجابوش هو كده اخذ الاجر قد يفهم هذا الفهم الباطل لذلك القاعدة الثالثة اللي هي لابد أن نسعى للبلاغ ما هو البلاغ أصلا ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول فهل على الرسل إلا البلاغ فقط ولا وصف البلاغ بأنه البلاغ المبين فقال الله عز وجل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فإذا البلاغ اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطينا عليه الأجر ويرفع به عنا الوزر ونعذر إلى الله سبحانه وتعالى به هو البلاغ أنه هو يا شباب البلاغ المبين الذي وصل إلى درجة البيان فلابد للداعية إلى الله وكل واحد مننا زي ما احنا اتفقنا دعاء إلى الله سواء في شغله سواء في دراسته سواء في ربنا سبحانه وتعالى مكن له يعني قناة من قنوات الدعوة سواء على السوشيال ميديا أو في مسجد أو في جمعية خيرية أو في أي مكان هو بيشتغل فيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يسعى لمرتبة البلاغ المبين وأصلا يا شباب لو جينا نتأمل في كلمة بلغ فبلغ أصلا في لغة العرب تعني الوصول أو مقاربة الوصول يعني أنت لازم توصل للناس المعنى اللي أنت بتتكلم عليه مش مجرد أن أنت حافظ كلمتين جاي بتقولهم أو جاي تقيم عليهم الحجة أو جاي تأدي الواجب اللي عليك وخلاص لا لابد يكون هذا البلاغ أولا هو بلاغ يعني يصل ومبين يعني يصل بشكل بين واضح للمدعوين فلابد للداعية أن هو يحاول يوصل الكلام اللي هو عايز يوصله بالطريقة اللي الناس تفهمها وعشان نوضح المثل ده أكتر فقارن نفسك دايما بمندوب المبيعات قارن نفسك بمين؟ بمندوب المبيعات لو انت النهاردة مثلا شوف بيجي لنا اتصالات كتير زي ما انتم عارفين الناس تقعد تقول لك احنا بنبيع مثلا شقق بنبيع عربيات بنبيع مش عارف كذا بيجي لكم اكيد اتصالات زي كده وسمعتوا المندوبين دول بيتكلموا ازاي بيقعد يحاول ويستقتل ان هو يعرض عليك السلعه بتاعته حتى لو انت مش عايز ويقعد يجي لك يمين ويجي لك شمال طب بص طب هتستفاد منها في كذا طب ممكن تنفعك في كذا طب لو هو مثلا بيتكلم على شقه او عقار وانت اصلا معكش فلوسها اصلا من البدايه بس يقعد يحاول يقنعك يقول لك ده استثمار ده الموضوع ده لو انت اشتريته ممكن يعمل لك كذا بعد كده ده لو انت قيمتها اصلا السوقيه كذا ده انت ويقعد يحاول يقنعك بشده السبل ومش بس كده يقول لك طب انا هبعت لك بروشور او هبعت لك مثلا صوره توضيحيه للعقار بتاعنا هبعت لك صوره للمنطقه اللي احنا بنبيع فيها هبعت لك feedback من العملاء اللي هم اتعاملوا معانا قبل كده هبعت لك هبعت يقعد يحاول يقنعك بشتى السبل الممكنه نحن اولى بهذا منهم ليه لان انت شغال مندوب دعايه بالفعل لكن مش بالمجان انت مندوب دعايه بالجنه والجنه هي سلعه الله الغاليه ربنا سبحانه وتعالى سمى الجنه انها سلعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال إنها سلعة الله الجنة فسلعة الله هي الجنة ربنا له سلعة اللي هو بيبيعها لنا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ربنا اشترى منك نفسك وروحك وحياتك وطاعتك وعبادتك بمقابل إن أنت تاخد الجنة فالسلعة هي الجنة السلعة دي أنت بتسوقها بتسوقها لمين؟ لإخوانك من المسلمين ومن عباد الله الموحدين عشان ولغير المسلمين كمان تدخلهم في الإسلام عشان تاخد جزء من هذه الجنة كل ما بتسوق أكتر بتاخد نسبة أكتر لكن احنا زي ما قلنا في اللقاء الماضي النسبة مش على عدد المستجيبين ولكن النسبة تقع بمجرد البلاغ يعني الفرق بيننا بس وبين مندوب الدعاية مندوب الدعاية ما بياخدش نسبة إلا أو عمولة إلا إذا باع لما ينفذ حد معاه يبقى ساعتها ايه ياخد عمولته اما انت ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وفضله مجرد انت تبلغ البلاغ المبين بتاخد الايه النسبه بتاعتك او العموله بتاعتك او الثواب بتاعك سواء الناس استجابت او لم تستجب حلو يا شباب يبقى اذا بقول قارن نفسك دايما بالمندوب المندوب دايما خدوا بالكم من اهم واخطر المشاكل اللي بتقابل اللي بيشتغل كمندوب مبيعات هو الاحراج هو الكسوف ليه لانه بيبذل نفسه بيهين نفسه شويه يعني بيكون في نوع من الايه من ان هو يعرض نفسه لسخافات وممكن يتصل بواحد متشاكل مع مراته ولا عنده ظرف ولا متضايق ولا حد قريبه مات فيرد عليه رد مش كويس او يشتمه او او او او واحد اصلا طبعه غليظ فيتصل عليه يقوم شتمه او قافل السكه في وشه مش الكلام ده كله بيحصل يا شباب فاذا مندوب الدعايه بيعمل كده وبيهين نفسه وبياخد من حظ نفسه من المكانه وكده عشان ايه عشان ياخد الاجر فولله المثل الاعلى عشان ناخد الثواب من الله سبحانه وتعالى والجنه لابد ان احنا نبذل أنفسنا لهذه الدعوة لذلك لو تاخدوا بالكم يا شباب أن ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل سورة المدثر وقلنا الكلام ده قبل كده اللي حضروا معانا السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها المدثر قم فأنذر ومن لطائف التفسير أن قالوا أن دايما يعني خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بصفة على نقيض أو ضد الأمر اللي هيكلف به فلما أمروا بالقيام قال يا أيها المزمل وحالة المزمل دي حالة واحد نايم متغطي عكس إيه قوم الليل وكذلك يا أيها المدثر المدثر تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أما الصحابة راحوا قالوا له ذهب أصحاب الدثور بالأجور الدثور دي اللي هي الملابس الفخمة فربنا سبحانه وتعالى ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر يعني اللي لابس ثياب فخمة وليك منزلة عند الناس اجتماعية وشكلك حلو كده هتعمل إيه؟ قم فأنذر ليه حالة ضد أو على نقيض هذه الحالة إن أنت مش هتبقى الإنسان المعظم وأنت بتدعو بالعكس ده ممكن واحد اصغر منك يقل ادبه عليك او يكلمك باسلوب مش كويس او يقول لك امشي مش عايزين نسمعك او او والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو قيل عنه كذاب وقيل عنه كاذب وقيل عنه ساحر وقيل عنه مجنون كل هذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوه فانت لما هتدعو لازم هيكون في انتقاص من هذا طب بقول الكلام ده كله ليه عشان اقول لك قارن نفسك دايما بمندوب المبيعات اللي هو ما خافش ده كله وبذل نفسه وروحه و ومكانته واحترامه عشان يروح يكلم ناس ممكن يعني ايه ينتقصوا منه عشان في الاخر ياخد النسبه بتاعته تمام قلنا المزمل اللي هو المتغطي مزمل قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوني يعني غطوني فالمزمل اللي هو الانسان النايم ومتغطي تمام طيب فاذا لابد الداعيه يحاول انه يصل الى رتبه ايه رتبه البلاغ لان الله عز وجل قال فهل على الرسل الا إلا البلاغ المبين تمام فإذا النبي صلى الله عليه وسلم والرسل كلهم أمروا بالبلاغ وسمي البلاغ أو وصف البلاغ بأنه إيه المبين مش أي بلاغ وخلاص لا لابد يكون بلاغ إيه مبين تمام ومدح الله عز وجل الرسل فقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتولى عنهم آه يعني الكلام ده آه ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا فيقول فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ده في سورة الأعراف في أكثر من قصة فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقد أبلغتكم اللي هو النبي اللي في القصة وفي واحدة أبلغتكم رسالة ربي واحدة رسالات ربي فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بالبلاغ إنه بلغ فعشان كده بنقول الفكرة إنك توصل لدرجة البلاغ مش مجرد الذكر مش مجرد السمع انهم سمعوك وانت ذكرت كلام قدامهم لا لابد يبلغهم المعنى اللي انت عايز توصله تمام وقلنا طبعا في اللغه ان بلغ يعني ايه وصل او قارب الوصول طيب ايه كمان ان الله عز وجل لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يبلغ جميع الرساله وكذلك الدعاء الى الله لابد تبلغ الرساله كامله يعني ما ينفعش مثلا امر من الامور حد بيسالك عنها والامر ده فيه جزء حلال وجزء حرام مثلا فما ينفعش انت ايه عشان تؤلف قلبه تقوم تكلمه على الجزء الايه الحلال فقط او الجزء الايه اللي ما فيش فيه محاذير او الجزء اللي ما فيش محرمات جاي يسالك مثلا عن وليكن صيام التطوع فتقول له مثلا والله الصيام ده كذا وكذا بس ما تقولوش ان الصيام ده بقى ايه لابد ان هو يترك فيه الامور اللي بيتركها في صيام رمضان الاكل والشراب والجماع و لابد يكون له شروط ولابد من من الايه من طلوع الشمس حتى غروب الشمس ولا بد ولا بد ولا بد ولو كان ناسي له كذا وتبدا تفصل له الحقوق والواجبات لابد تقول الاثنين تمام ما ينفعش تقول له الجانب الايه الحقوق بس ان هو ياخد ثواب كذا وما تقولوش الواجبات اللي عليه اللي هو يعملها إيه مثلا واحد جاي يسالك عن الصلاه فلابد تبين له ان الصلاه دي لها تكبيره احرام ولها كذا ولها كذا لان مثلا اضرب لكم مثل يعني احد على جروب من الجروبات يعني اصدقائي فالمهم ايه حد دخل يسال على حكم اللي دخل يصلي والامام راكع فكبر تكبيره واحده يعني الله اكبر وركع وما كبرش تكبيرتين المفروض ان هو يكبر تكبيرتين التكبيره الاولى هي تكبيره الحرام اللي هي تكبيره الدخول في الصلاه والتكبيره الثانيه اللي هي الانتقال من وضعه كواقف او قائم الى وضع الركوع تمام فلو انت داخل والامام ايه راكع بتكبر تكبيرتين فهو بيقول لو انا نسيت او ما كنتش اعرف وكبرت تكبيره واحده تمام ايه حكم صلاتي فطبعا العلماء آه، اقاويل كتير المهم عشان ما اطولش عليكم يعني ففي قول فيهم ان هو لو نوى لو ال- لو المصلي ده نوى تكبيره الايه الانتقال يبقى ما كبرش تكبيره الايه الاحرام يبقى صلاته باطله وقول تاني ان هو بلغ واحده اللي هي الايه آه، لو كبر واحده اللي هي تكبيره الاحرام يبقى عليه تكبيره واحده ناقصه اللي هي تكبيره الايه الانتقال يبقى ناقص منه واجب من واجبات الصلاه يعني المهم الشاهد يعني ان في ناس فزعت جدا لما سمعت الاجابه دي ايه ده واحد بيصلي وركع وهيبقى عليه اسم او هيبقى صلاته ناقصه او ممكن يبقى صلاته باطله ازاي ما هو صلى اهو وراح وتوضى وراح المسجد و- وصلاته ازاي هو مش قادر يستوعب ان لا في حقوق لازم تؤديها في حقوق لازم تؤديها في كلام لازم تقوله في كلام هيبقى صعب على الناس احيانا واحد جاي يسالك عن حاجه حرام هو بيعملها والحاجه الحرام دي مثلا آه، رزق هو شغال فيه او حاجه غاليه عليه مش قادر يسيبها او حاجه بيحبها جدا ما ينفعش تقول انها حلال لازم تقول انها حرام لذلك حذر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته يعني لو ما بلغتش كل الرساله كل ما انزل اليك انت ما بلغتش رساله فلا بد للداعيه ايضا ان هو وهو بيسعى للبلاغ يحذر ان البلاغ ده له شروط البلاغ ده مش مجرد انا بقول اي كلام وخلاص لا ده انت لابد لو بتتكلم في قضيه تجيب فيها الواجبات تجيب فيها الحقوق تجيب فيها الحاجات الحرام والحاجات الحلال والحاجات الواجبه والحاجات المستحبه تجيب الثواب تجيب العقاب لازم تج- تبلغ بلاغ كامل فهذا ايضا من شروط البلاغ انت بتتكلم في موضوع لابد تقوله بشكل كامل ما ينفعش تخبي جزء من الايه من الجزء اللي انت بتبلغ فيه وزي ما انتم عارفين المثال اللي قلت لكم يمكن المره اللي فاتت ان دايما بنضرب مثال بالدين كانه بيت كانه بيت وصاحب البيت دعا العمال بتوعه ان هم ي- ينادوا الناس لهذا ال- لمأدبة في هذا البيت يعني واحد ملك عنده بيت عنده قصر وعمل فيه عزومة كبيرة جدا وقال للعمال اللي شغالين عنده روحوا نادوا الناس من الشوارع ال- ال- الراعية كلهم يجوا ايه ياكلوا عندي في القصر تمام معزومين عندي فبدأ العمال دول ينقسموا الى ثلاث فرق فريق فرح قوي للناس ان الناس اخيرا هتدخل قصر الملك فبدا يقول للناس ادخلوا ادخلوا رغم ان الملك عامل ابواب ينفع ندخل منها وابواب ما ينفعش ندخل منها قال لهم دخلوهم الابواب الفلانيه والابواب الثانيه دي لا دي مقفوله ما حدش يدخل منها فبدا يدخلوا الناس من اي باب وخلاص المهم انه ايه انه يدخل لانه فرحان للناس نفسه الناس ايه انها تدخل فبدا يدخل الناس حتى من الابواب اللي الملك مانع حد يدخل منها ده فريق الفريق الثاني خاف على القصر قال القصر ده مليان حاجات سمينه وهيتبهدل والناس فبدا انه يمنع الناس تدخل من بعض الابواب الايه المفتوحه ويضيق عليهم في الدخول تمام وفريق تاني نفذ اللي قاله الملك فتح الابواب المفتوحه وقفل الابواب المقفوله وده هو حال الناس مع دين الله سبحانه وتعالى حال الدعاة او العلماء مع دين الله سبحانه وتعالى ربنا امرك ايها الداعيه ايها المسلم ان تدعو الناس الى دينه من ابواب معينه ينفع يدخلوا منها وحاجات تانية قال إن دي حرام محدش محدش ينفع يعملها تمام ما ينفعش تفتح المقفول عشان الناس تدخل ولا تقفل المفتوح خوفا على الدين ما في ناس تقول لك ايه اصلا لو قلت لهم كده هتبقى سيبه انت مالك سيبه ولا مش سيبه تبلغ اللي ربنا قاله ما ينفعش تخاف تبلغ حاجه من الدين تقول اصلا لو فهمتهم ان ده حلال هيفتكروا انت مالك انت بلغ اللي ربنا قاله تمام في نقطة تانية بقى انك تبلغه بمراحل تبلغه بما يفهمه ت- ت- دي نقطة تانية هنجيلها بس كبلاغ لازم يبلغ الطريقة بقى وكيف يصل البلاغ دي قصة تانية بس في الآخر محصلة نهائية لازم تعرفوا إن ده حلال وده حرام ده ينفع وده ما ينفعش تمام فبنقول الثلاث فرق الفرقة اللي خافت على الناس ففتحت جميع الأبواب دول المتسيبين والفرقة اللي خافت على الدين أو على القصر فقفلت بعض الأبواب دول المتشددين وفرقة وهم المستسلمين الربانيين الذين فتحوا ما أمر الله بفتحه وأغلقوا ما أمر الله إيه بإغلاقه معايا يا شباب مركزين وصلكم المعنى فبنقول دايما إن البلاغ ده من شروطه من شروط البلاغ ان انت ايه ان انت تقول الرساله كامله لان الله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وسلم و- وهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم اصلا معصوم مش ممكن يعمله لكن هذا الخطاب لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق و لتعليم من يحملون الرساله من بعده والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيعمل ده اصلا بس احنا اللي ممكن نعمله واضح يا شباب طيب آه، من مقتضيات البلاغ ايضا ومن شروط البلاغ هو الوعي بما تبلغ دايما السؤال ده بيتسأل يا شباب ان دايما حد يجي يقول لك ايه يقول لك انا مثلا لسه ملتزم جديد او بقالي سنه او سنتين او لسه بطلب العلم او او او فعندي بعض القضايا عايز ابلغها عايز ابلغها لاصحابي عايز ابلغها لجيراني عايز ابلغها لاهلي وانا القضيه دي مذاكرها كويس بس انا ما اعرفش غيرها يعني هو لو انا مثلا مذاكر فقه الصيام كويس فهبل هشرح لهم فقه الصيام مثلا يعني على سبيل المثال انا مذاكر فقه الصيام كويس بس انا مش مذاكر الصلاه كويس فهم لو سالوني على الصلاه مش عارف اجاوب ينفع ابلغ الصيام وانا لسه ما ذاكرتش الصلاه انا بعرف اصلي بس لسه مش دارس فقه الصلاه بالدرجه اللي انا ايه اعرف ارد على اسئلتهم فيها ينفع ابلغ واحده انا مذاكرها والتانية اللي انا لسه ما ذاكرتهاش ما اتكلمش عنها تمام ينفع ولا ما ينفعش ايه رايكم ينفع حد عنده رأي تاني ينفع ينفع ينفع طيب هنقول ان الرد المجمل نيجي من البداية لو لم يجز البلاغ إلا لمن استكمل العلم لم يجز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يجز البلاغ إلا لمن استكمل العلم لم يجز البلاغ لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحيد اللي استكمل علم الشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام حتى الصحابة ما فيش حد منهم استكمل علم بالدين كان عندهم بعض الأمور اللي ممكن ما سمعش الحديث فيها وده حتى كبار الصحابة سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان والكلام ده هنقوله إن شاء الله في دورة عندنا اللي هي في كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام أو رد مسائل نسيها أو لم يعلمها أو جهلها سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي وقضى بخلافها فلما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل به أو اجتهد ولم يكن يعلم أن هناك نص فلما علم النص فرح أنه وافق وافق اجتهاده النص فكان جاهلا بالمسألة قبل إيه فذهب إلى الاجتهاد وعارفين أنتوا أضرب لكم مثال بسيط اللي هو الحديث المشهور لسيدنا عمر بن الخطاب لما جه يدخل على طاعون عمواس وسألوه الصحابة فقال لهم لا أنا مش هدخل لأن إيه دي مهلكة ومش هندخل والصحابة قالوا أنا أفر من تفر من قدر الله قال أفر من قدر الله قدر الله ثم جاءه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إذا نزل الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها ففرح أن اجتهاده وافق إيه وافق النص طب قبل النص ده هو كان مجتهد ما كانش يعرف إن في حديث أصلا كان يجهل هذا الحديث فعمد إلى الاجتهاد وعمل بالاجتهاد فوافق الحديث ففرح سيدنا عمر إن اجتهاده وافق إيه وافق الحديث طب قبل الحديث ما كانش يعرف المسألة فاجتهد بها بعمومات الشريعة تمام وكذلك مسائل كتير جدا زي ما اقول لكم ان شاء الله هنتكلم عنها في كتاب تاني اللي هو كتاب رفع الملام عن ائمه الاعلام قريبا ان شاء الله. الشاهد من هذه المساله ان لو لم يجوز البلاغ الا لمن استكمل العلم لم يجوز لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فانت يجوز تبلغ بشرط انك ايه؟ تعلم ما تبلغه. الحاجه اللي انت بتبلغها تبقى ايه؟ تبقى مذاكرها وعارفها كويس. لا تبلغ شيء انت لسه ما ذاكرتوش، يعني مثلا زي اسئله كتير بتجيلي من اخواننا الشباب والبنات اللي مثلا لسه جداد في طلب العلم او كده يقول لك انا مثلا عارف ان الاغاني حرام او عارف ان السجاير حرام بس انا مش عارف الادله ينفع اروح انكر على واحد بيسمع اغاني او بيشرب سجاير لا ما ينفعش ليه ما ينفعش لان انت لسه ما ذاكرتهاش انت ما تشربش لانك عرفت انها حرام خلاص بس انت اعرف بقى ادلتها قبل ما تروح ايه تكلم حد انها حرام اعرف ادله حرمه كذا او كذا او غيره انت مثلا شايفه ان لبس البنات معاكي مثلا مش لبس شرعي انت عارف اللبس الشرعي مثلا يا اما النقاب يا اما الخمار اللي هو بتكشف فيه الوجه والكفين لكن بتغطي سائر الجسد بحجاب لا يصف ولا يشف ولا يكون زينه في نفسه والشروط دي كلها طب انت الشروط دي عرفتيها وبتطبقيها بس مش عارفه ادلتها فلو رحتي لواحده تقول لها اللي انت لابساه ده حرام تقول لك ليه ما انتش عارفه تردي ينفع تروحي تقولي لا استنى ما تتعلمي الاول روحي الاول هاتي كتاب في حجاب المراه المسلمه قرأي الادله وبعدين روحي بعدها ايه اشتغلي في الدعوة ما ينفعش تدعو إلى شيء أنت ما ذاكرتوش أنت ما قرأتوش أو لو مش عارف هات له كتاب هات لها كتاب عن الحجاب الشرعي وادي لها الكتاب هي تذاكره بقى لكن لا تجادل في شيء أنت مش مذاكره ليه أنت ممكن مجادلتك أو دعوتك أو ردك يكون أصلا سبب لإضعاف الحجة ليه لأن أنت بترد بالباطل فتقول والله ده عشان كذا وكذا ده غلط اللي أنت قلته فبالتالي هو يروح يبحث يلاقي كلامك غلط فتهدم عنده الحجة أولها عن آخرها تمام بالظبط زي ما عمر بيقول ما تبلغش الا اللي تذاكره الاول الا اللي تعرفه الاول في حاجات انت مش مش محتاج تذاكرها يعني مثلا الناس ما بتصليش فتقول لها تعالوا صلوا انت عارف ان الصلاه فرض والناس كلها عارفه ان الصلاه فرض وبني الاسلام على خمس انت مذاكر الدليل عارفه وخلاص دي معروفه فانت دي هتبلغها لكن حاجه تفاصيل حاجه معينه زي بقول لك مثلا ايه زي شروط الحجاب بالنسبه للبنت زي حرمه الايه الاغاني بالنسبه للولد زي إيه الى غير ذلك اي حاجه انت بتعتقد انها حلال او حرام وعايز تدعو ليها لازم انت تروح ايه تذاكرها الاول تعرف ادلتها تمام ده بنتكلم على دعوه الناس بصفه عامه لكن ممكن واحد زميلك واحد صاحبك بيثق فيك وانت بتثق فيه وبتذاكر يعني حاجه آه، بينكم وبين بعض فتقول له والله انا سمعت ان كذا حرام ما تيجي نبحث مع بعض في الادله سمعت كذا ده انت انتوا بتتباحثوا مع بعض لكن انت تروح تدعو غيرك اللي ما تعرفوش اللي هو هيجادلك وهيرد عليك وهيسالك على الادله وانت مش مذاكر لا لابد الاول قبل البلاغ من الوعي بما تبلغ من العلم بما تبلغ لذلك بوب البخاري بابا وقال باب العلم قبل القول والعمل واستدل بقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فقدم العلم على العمل فالبخاري قال باب العلم قبل القول والعمل فلازم قبل ما ت- إيه تقول أو تعمل تكون إيه تكون عارف فما بالك بالدعوة أنت بس مش هتعمل بقى ده أنت هتدعو غيرك للعمل فلازم تبقى إيه تبقى مذاكر المسألة تمام يا شباب طيب يبقى إذن ده الضابط الثالث في البلاغ هو الوعي والعلم بما تبلغ والوعي دي جبناها منين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترط للبلاغ ايه ان تكون الذين نضر الله وجوههم بالبلاغ انك قبل البلاغ تكون واعي بما تقول وحفظه عارف دليله كويس وبعدين تبلغه واضح يا شباب يبقى ده ايه آه، مسألة الوعي والعلم بما بما تبلغ طيب من مقتضيات او من شروط البلاغ أيضا سلامة النطق وفصاحة اللسان والبلاغة طيب دي الناس ممكن ت- ايه تفهمها غلط أو تستصعبها تقول يعني أنا عشان مثلا أدعو زمايلي أو أصحابي لازم أروح أدرس لغة لا مش ده الم- مش ده المعنى المقصود الفصاحة وسلامة النطق وإن أنت تبقى آه، عارف لغة الناس ما هو الناس بتختلف لغتها أصلا هل كل الناس اللي أنت بتدعوها لغتها هي اللغة العربية الفصحى انت اصلا ما ممكن واحد داعيه مثلا هندي بي- بي- بيدعو الهنود او الماني بيدعو الالمان هقول له روح ادرس آه، الفصاحه والبلاغه عشان تعرف تدعوهم هو هيدرسه عشان يعرف يفهم ال- القران ويفهم السنه بس هو مش آه، مش مطلوب مش مطلوب منه في البلاغ هو مطلوب منه في البلاغ انه يدرس لغه قومه ليه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فالمطلوب هو لسان القوم المطلوب هو ايه لسان القوم اللي انت رايح تكلمهم طب يعني ايه عايز اقول ايه بال- بالمثال ده بالنسبه لدعوه الشباب او دعوه اصحابك واخوانك لازم تبقى بتكلم ناس بلغتهم واحنا النهارده لغه الناس اللي انت بتكلمهم هي اللغه العاميه فلازم تبقى فاهم الامثله والاساليب والمصطلحات اللي في العاميه بالتالي بالذات مع الشباب لان يعني مصطلحات الشباب بتتغير يعني مصطلحات شباب جيلي غير جيلكم غير اجيال سابقه غير اجيال جديده طالعه في كلام انت ممكن اما هتقوله وانت بتدعوهم الى الله هيفهموا انك فاهمهم هيفهموا انك فاهمهم وحاسس بيهم وهيقتنعوا بكلامك وفي كلام انت لو قلته هيفهموا انك مش فاهم حاجه هيفهموا ان انت من جيل وهم من جيل او انت من لغه وهم من لغه او انت من بلد وهم من بلد او انت في وادي وهم في وادي فمش هيقبلوا منك الكلام اصلا لذلك حتى آه، ودي حاجه اتعلمناها من واحنا في الجامعه ما كنا بنكلم آه، الشباب طبعا يعني احنا آه، مش كلنا زي بعض بمعنى انا مثلا كنت ايه دكتور في كليه الطب اصحابي ناس محترمين وكده فما كنتش اعرف لغه الشباب اللي ايه اللي هو مثلا بعد قهاوي وكده انا عمري ما قعدت على قهوه فانا ما اعرفش الكلام ده فكان عشان انزل اكلم شباب في القهوه لازم افهم الناس اللي على القهوه دي بتقول ايه او اللي بتقعد في النوادي دي بتقول ايه رغم ان هم في سني وقدي بس انا مش عارف لغتهم فكنا نعمل ايه قبل ما ننزل جوله مثلا دعويه في قهوه او كده ان احنا الاول نجيب حد من الشباب اللي كانوا بيقعدوا على قهاوي زمان وربنا تاب عليهم وبطلوا الكلام ده ونفهم منهم الناس دي بتتكلم ازاي اقول له مثلا ايه المصطلحات الناس بتقول لها الكلام ده معناه ايه مش عارف ايه وهكذا نفهم بعض اللغات والامثله اللي الشباب دول بيقولوها طبعا انا مش هقول الكلام كله بهذا الاسلوب لكن انا هديله بعض الهنتات كده يفهم منها ان انا فاهمه فهضرب له مثال هضرب له قصه هقول حكايه مرتبطه باللي هو عايشه باللي هو سامعه باللي هو عارفه فساعتها هو يفهم ان انا ايه ان انا فاهم اللي هو عايشه واللي هو حاسس بيه فيبدا ياخد كلامي يقبله بخلاف ان لو رحت اكلمه باللغه العربيه الفصحى ايه اللي هيحصل تخيلوا كده معايا يا شباب ان انا داخل على شباب قاعدين في قهوه او قاعدين آه، في حته في قاعده مش كويسه او كده وانا ايه داخل عليهم بكلمهم بقى ايه باللغه العربيه الفصحى وقال الامام الفلاني وقال ابن تيميه وقال ابن القيم وقال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هما حاجه من الاتنين يا اما هياخدوني على عد عقلي تمام ويقولوا يا عم سيب الراجل يقول الكلمتين اللي عنده وخلاص ويقعدوا يسمعوك وهم اصلا مش مركزين معاك لحد ما تخلص وجزاك الله خيرا ومع السلامه وخلص الموضوع على كده او هيبداوا يتريقوا عليك او يسخروا منك او يضايقوك صح في النهايه مفيش بلاغ حصل البلاغ لم يحدث لكن لما انا ادخل مثلا عليهم آه، هضرب لكم مثال طبعا المثال ده قديم يعني بس آه، كان ايامينا احنا كان المثال ده جديد يعني كان لسه النت ايامينا طالع والمحادثات وبرامج الشات ما كانش لسه الفيسبوك حد ما كانش لسه الحاجات دي طلعت يعني فكان ايامينا الناس بتتواصل عن طريق مواقع الدردشه زمان قوي يعني الكلام ده في 2004 2005 كان لسه ايه المواقع ما كانش حتى في واتساب ولا تليجرام ولا الكلام ده فكان اقصى حاجه اه الياهو والماسنجر ومش عارف وحاجات زي كده يعني فكان الناس بتتواصل مع بعض عن طريق ايه مواقع التواصل اللي هي دي دي كانت مواقع التواصل ايامها فكنا نضرب مثال مثلا آه، بضرب لكم مثال ايامها يعني كنت مثلا نكلم الشباب فاقول لهم يا شباب تخيلوا ان انت دخلت ال- فتحت الماسنجر بتاعك او البريد بتاعك او موقع التواصل بتاعك فلقيت جايه رساله من واحد مش مسلم وقام قايل لك ايه ASL please اللي هو age sex location دي كانت كلمه معروفه اياميها لما تيجي حد تتعرف عليه يقوم كاتب لك يقول لك ايه ASL please يعني ابعت لي اسم الايدج سنك كام وانت راجل ولا ست ومن دوله ايه تمام كان دي طريقه التعارف زمان يعني فبعت لك قلت له والله انا اسمي محمد ومن مصر وعندي 30 سنه او 20 سنه او ايا كان عمرك يعني فقال لك والله انت اسمك محمد ومسلم فرصه كبيره جدا انا في ثلاث اسئله نفسي اعرفهم عن الاسلام وسالك انتوا بتعبدوا مين هتعرف تقول له كلام عن الله سبحانه وتعالى تخليه يحبه ويعبده وبعدين سألك انتوا النبي بتاعكم مين انا بسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ايه هو تعرف عنه ايه هتعرف تقول له كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم تخليه يحبه ويتبعه ويبقى قدوته في حياته طب قال لك ايه هو الاسلام اصلا دين الاسلام هتعرف تقول له كلام عن دين الاسلام تخليه يعتنق هذا الدين ويعلم انه اعظم اسلام اعظم دين انزل الى البشريه وان هو منهج الحياه الصحيح الثلاث اسئله اللي ممكن ما تعرفش تجاوب عليهم في شات دول هم الثلاث اسئله اللي كنا هنسالهم فين في القبر فنبدا بقى نتكلم على اسئله القبر الثلاثه وازاي الانسان ينجو منهم فدي مثلا كانت دخله بنقولها للشباب زمان انت ممكن تقولها نفس الكلام دلوقتي ب- بنفس الطريقه تقول له انت دخلت فتحت الفيسبوك جالك اد من واحد قال لك آه، بعت لك طلب صداقه فدخلت عليه قال لك انا نفسي اعرف عن الاسلام وتقول نفس الكلام برضه بس انا قصدي الدخله بتاعة الخطاب الدعوي بداية الكلام لابد تكون تعرف اللي انت بتكلمه انك انت عايش معاه ان انت واحد منهم تمام فلذلك دايما ايه آه، الدعاة كلهم والرسل كانوا يعتبروا نفسهم او يتعاملوا مع المدعوين ان هو واحد منهم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال وقال ايه انني من المسلمين انت واحد من المسلمين لازم تبقى واحد منهم واضح يا شباب طيب يبقى ده مساله الايه ال- البلاغه والفصاحه برضو اللي يتفرع عن مساله البلاغه والفصاحه دي هو استخدام المترجم او المعين لك على فهم لغه الشباب وده جبناه منين برضو من آه، دعاء سيدنا موسى لما سأل الله عز وجل أن يعطيه أخوه هارون فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني والرد هو ما يستعان به قال الرازي في تفسير هذه الآية قال ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدقت يعني سيدنا موسى لما طلب هارون يصدقه مش معناه أنه هيقف جنبه كل ما يقول حاجة يقول له صدقت مش معناها كده آه، الإمام الرازي بيقول لك مش معناها أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق موسى مش ده المطلوب وإنما هو أن يلخص بلسانه الفصيح آه، سيدنا هارون يستخدم لسانه الفصيح وجوه الدلائل أن يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل أن يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل ويجيب عن الشبهات ويجادل به الكفار فهذا هو التصديق المفيد ألا ترى إلى قوله وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي وفائدة الفصاحة تظهر فيما ذكرناه لا في مجرد قوله صدقت يعني الإمام الرازي هنا عايز يقول لك إيه يقول لك إن يصدقني مش معناه إنه يقول له صدقت ولكن هو يجادل ويلخص ما قاله موسى طيب أستفاد أنا إيه من الكلام ده إن أنا لو أنا رايح مثلا أكلم مجموعة من الشباب فمن أفضل الصور إنك تكون واخد معاك حد منهم أصلا يعني مثلا لو أنت آه، يعني ربنا استعملك في الدعوة وجي مثلا واحد صاحبك يقول لك والله أنا عندي شلة شباب عايزك تدعوهم قول له تعالى معايا ليه؟ عشان أنت تقول لهم ال- الكلمة الوعظية اللي أنت راح تقولها أو تدعوهم إلى الله ولما تمشي صاحبك اللي هو موديك ليهم ده يقعد معاهم بقى يقول لهم شفتوا الكلام اللي احنا سمعناه ايه رايك في الكلام ده طب ما تيجوا نفكر مع بعض هو قال كذا وده معناه كذا هو ذكرنا بالله ذكرنا بالاخره ذكرنا بالقبر طب ايه رايكم احنا لو دخلنا القبر هنقول ايه يبدا ان هو يلخص ويجادل عن اللي انت قلته فدي برضو وسيله دعويه ان يكون معاك حد ايه يؤازرك في الدعوه من الناس اللي انت رايح تدعوهم النقطه الثانيه برضو الاستفاده الثانيه استخدام المترجم انك افرض عايز تدعو غير مسلمين او تدعو ناس بتتكلم بلسان تاني انك ايضا تستخدم حد يترجم لهم كلامك طيب يبقى ده في مرتبة الايه البلاغ ايه كمان يا شباب عندنا من وسائل البلاغ او من الحاجات المعينة على البلاغ استخدام الوسائل التوضيحية المعاصرة يعني ايه يعني من اجمل وسائل البلاغ انك تستخدم اللي الناس بتستخدمه الناس بتستخدم ايه النهارده وزي ما بقول لك دايما قارن نفسك بايه بمندوبين الدعايه النهارده مثلا عشان يعملوا دعايه لمنتج معين بيعملوا ايه بيعملوا مجموعة حاجات منها انه يعمل اعلان تلفزيوني مثلا فيديو يعمل اعلان صوتي اذاعي يعمل برشور مطبوع يعمل وهكذا كل دي حملات اعلانية الناس بتستخدمها في الدعاية والاعلان انت اعمل زيها يعني اعمل زي اعمل فيديو سجل مقطع فيديو طب انا ما بعرفش اتكلم فيديو بس تقدر تعمل حاجة تانية اتعلم مثلا بنت من البنات مثلا تقول لك أنا ما ينفعش انا اطلع فيديو واتكلم كبنت مثلا وبوشي وكده ما ينفعش تمام طيب ايه البديل بتاعك طب ما تعملي مقطع مونتاج تقدري انك تجيبي حد من الدعاء اللي هم- اللي هم اتكلموا في الموضوع ده وتعملي مقطع مونتاج تاخدي فيه الادله اللي هو اتكلم عليها وتعملي مقطع صغير مثلا تجيبي درس لحد من الشيوخ اللي اسلوبهم كويس ومعروف وكده واسلوبه جميل ورقيق ودايما بقول للشباب في موضوع الدروس ده اختار الحاجه اللي اثرت فيك يعني ما تمشيش ورا كلام الناس ان مثلا فلان اتكل احسن شريط مثلا عن الحجاب هو شريط فلان فلاني لا انت شوفي انت الشريط اللي اثر فيكي انت عشان انت اللي هتشتغل عليه فلا بد ان انت تكوني متاثره بيه فاسمعي شرايط عن الحجاب وشوفي اكتر حد انت اتاثرتي بكلامه وخدي ال- ايه الفيديو ده او المقطع الصوتي ده واعملي مونتاج قطعيه واعملي مقطع صغير خمس دقائق دقيقتين ثلاثه يكون فيه اهم الادله واهم النقط اللي اثرت فيكي وابعتيه لاصحابك حلو يبقى اذا انا استخدمت المقطع الصوتي استخدمت الفيديو استخدمت الايه ان انا اعمل تصميم فوتوشوب تصميم آه، ايا كان البرنامج اللي بستخدمه اعمل تصميم بروشور او تصميم ورقه يعني دعويه مطويه وابعتها للناس تمام يبقى اذا آه، ده استخدام الوسائل الدعويه المعاصره طيب احنا جبنا الكلام ده منين موضوع استخدام الوسائل الدعويه المعاصره ده له دليل من القران والسنه له ادله كثيره جدا جدا فالنبي عليه السلام كان هو نفسه عليه الصلاه والسلام يستخدم القصه ويستخدم المثل ويستخدم الرسم الى غير ذلك نقول بعض الادله بسرعه استخدام الرسم خدوه من فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما جلس في البقيع وكان في جنازه وخط لهم خط واللي هو خط ال- الاجل وخط الامل و- والاعراض والنبي صلى الله عليه وسلم رسم الاول رسما توضيحيا لحياه الانسان وان دايما الامل بيكون اطول من الاجل وفي اعراض بتجيله في النص عارفين انتوا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد انه خط الخطوط فرسم رسمه عباره عن تخطيط وشرح لهم الرسمه دي خدوا منها بقى انك ممكن تعمل باوربوينت تعمل فوتوشوب تعمل الكلام ده وتبدا تشرحه للشباب عشان تفهمهم الايه ال- الحاجه اللي انت رايح تدعوهم اليها يبقى ده رسم تعليمي صحيح ايه تاني استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للمثل او القصه استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لما اول دعوه دعاها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه الجهريه فين؟ كانت على جبل الصفا. لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ارايتم لو ان خيلا ببطن هذا الوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقي؟ قالوا بلى قال فاني نذير لكم فاذا النبي صلى الله عليه وسلم استخدم ايه؟ مثال، ايه المثال؟ المثال ده عايز يوضح ليهم مرتبه صدقه وتصديقه عندهم. فبيقول لهم لو انا بقول لكم ان في خيل جت هنا وورا جبل الصفا ودي حاجة صعب انها تحصل ليه صعب انها تحصل العرب كانوا بيعرفوا ال- الخيول والكلام ده من حاجات كتير لهم عيون لهم أخبار الخيل اللي جاية دي بتغير التراب كويس فهيعرفوا إثارة النقع تعرفين فأثرنا به نقعة إثارة النقع اللي هو التراب ففي حاجات كتير صوت الخ- الخيل وهي جاية آه، هم تجار أصلا ومنتشرين فصعب إن جيش يأتي إلى بطن الوادي عند جبل الصفا بدون ما أهل قريش يعرفوا دي حاجة تعتبر مستحيلة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لو انتوا قلت لكم ان في خيل هنا هتصدقوني ولا لا قالوا هنصدقك لانك الصادق الامين فاذا هو عايز يقول لهم اذا كنتوا تصدقوني في شيء شبه مستحيل اللي هو ده الخيل اللي بطن هذا الوادي فان فاني نذير لكم بين يدي عذاب اليم فان فاني ادعوكم الى الله عز وجل والى عباده الله وانذركم من النار ودي اسهل في التصديق من الخيل اللي بطن الوادي واضح يا شباب فهو ضرب لهم مثال تمام فبرضه حديث النبي عليه السلام لما قال لهم آه، إن في الشجر إن في الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال الحديث ده إمتى؟ لما أوتي له بجزء من الشجرة يأكله جزء من النخلة يأكله واللي هو الجمار الجمار النخلة ده هو جزء كده عامل زي الثمرة بتطلع فوق في النخلة وطعمها حلو فلما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم به يأكله فنظر إليه وقال الحديث يبقى ربط حاجة هم شايفينها من النخلة بالمثل اللي عايز يوضحه اللي هو ايه اللي هو آه، تشابه بين المسلم والايه والنخلة تمام طيب ايه كمان سيدنا ابراهيم عليه السلام في آه، القرآن الكريم استخدم اكتر من آه، مرة كلام مع قومه هو في النهاية هو نوع من ضرب المثل ده زي ايه مثلا زي لما آه، سيدنا إبراهيم كسر الأصنام هو بداية الكلام قال لهم فإني سقيم فتولوا عنه معرضين سيدنا إبراهيم لما قال لهم فإني سقيم استخدم حاجة هم كانوا بيعملوها اللي هو الاعتكاف عند الأصنام عند المرض هو ما كانش عاكف ولا حاجة هو بس كان عايزهم يسيبوه عند الأصنام عشان إيه؟ عشان يكسرها فاستخدم هذه التورية إني سقيم فتركوه عند الأصنام دي رقم واحد رقم اتنين لما ضرب الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون طبعا إن كانوا ينطقون هنا هي أداة ش- ده الشرط إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا ده معنى الجملة قال فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فهنا دي مشروطة لو كانوا بينطقوا يبقى اللي فعله كبيرهم تمام فكل دي إيه استخدم أسلوب إن هو يوريهم الصنم ويحط عليه الفاس ويقول لهم ده اللي كسرهم عشان يفهمهم إيه بهذا المثل وبهذا التوضيح ان المص... ان ال- إن الصنم لا يضر ولا ينفع ان الصنم لا يكسر ان الصنم لا يتحرك ان الصنم لا يتكلم هو عايز يثبت لهم هذه الايه هذه الاشياء ان الصنم لا يتكلم لا يتحرك لا يضرب لا يكسر لا يضر لا ينفع فجاب لهم مثال صوره ايه المثال ان الاصنام دي هي اللي اتكسرت وان ده هو اللي كسر طبعا قصه هي كلها ما فيش فيها كذب لانها كلها مبنيه ان كانوا ينطقون كلها فيها تعريض يعني استخدم سيدنا ابراهيم المعاريض في هذه الصوره بس في النهاية هو وصل لهم إيه بهذه القصة اللي هو قالها لهم إن الصنم لا يضر فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون لما رجعوا يحللوا القصة اللي بيقولها قالوا لا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أنت عارف لا هم بيتكلموا ولا بيضروا ولا بينفعوا ورجعوا لأنفسهم وقالوا إنكم أنتم وعرفوا إن هم الظالمين وإن هم بيعبدوا ما لا يضر ولا ينفع تمام فسيدنا إبراهيم استخدم هذه القصة عشان إيه يوصل لهم المعنى المستفاد طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب الأمثال والصور كتيرة جدا جدا جدا أكثر من أن نحصيها يعني فدي آه، من طرق البلاغة المهم عشان ما أطولش عليكم لأن باقي 10 دقايق آه، باقي معايا حاجتين هقولهم كل واحدة كده تاخد خمس دقايق النقطة اللي بعد كده هي تنوع الأساليب والأوقات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إزاي؟ إنك تستخدم أحيانا الترغيب أحيانا الترهيب احيانا آه، تجي لهم بالمثل احيانا بالقصه احيانا بالصوره احيانا و و و الى غير ذلك يبقى ده تنوع الاساليب وتنوع الاوقات فتدعوهم في الليل وفي النهار طبعا جبنا الكلام ده منين من قول سيدنا نوح وهو يعني لو صح التعبير نقول عليه خبير الدعوه الى الله قعد 950 سنه يدعو قومه قبل الطوفان فمن اطول الانبياء عمرا في الدعوه الى الله فقال قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا ليه ليل ونهار؟ لأنه بيفكر فيقول مثلا طب أجيلهم بالليل وهم مثلا آه، فاضيين ومريحين كده ويقدروا يسمعوني فلا يستجيبون فيقول طب ما يمكن الليل هم فيه اصلا عايزين يناموا مرهقين فاروح لهم بقى بالنهار في النشاط فعمال بيفكر اروح لهم مثلا بالنهار اروح لهم بالليل اروح لهم ازاي اروح لهم في وقت آه، يكون فيه الاستجابه فقال قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا يبقى اذا مره جرب يكلمهم بالليل مفيش بالنهار مفيش طب يلا اجمعهم واقول دعوه جهريه خطاب عام للجميع مفيش آه، مرة تانية يقول لا طب أنا إيه ه- دعوة سرية هاخدهم مجموعات وأكلمهم لوحدي مفيش هل في حد يا شباب عنده مشكلة في الصوت؟ فإذا تنوع الأساليب وتنوع الإيه الأوقات وتنوع الكلام ده كله كان من آه، الطرق التي استخدمها سيدنا نوح عليه السلام في تنوع الأساليب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طيب إيه كمان أيضا من السعي للبلاغ استخدام الحكمة والموعظة الحسنة لأن الله سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن طب يعني إيه يا شباب استخدام الحكمة والموعظة الحسنة دي أمر بقى يعني كبير جدا إزاي الحكمة أصلا هي وضع الشيء في موضعه يعني يضع الشدة في موضعها واللين في موضعه فإذا مش معنى الحكمة إن أنا أبقى كلامي كله ترغيب ولا إن كلامي كله ترهيب ولكن أضع كل شيء في موضعه الصحيح في موضعه الصحيح فبعض الناس مثلا يحتاج إلى شدة وبعض الناس يحتاج إلى لين وبعض الناس يحتاج إلى مداراة فلا بد أكون عارف أنا بكلم مين وإزاي فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا دخل على رجل أو جاء إليه صحابي وفي يده خاتم من ذهب وكان لا يعلم الحكم بالتحريم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الخاتم منه وينزعه ويرميه على الأرض ويخبره أنه قطعة من نار طيب هل كل الناس تقبل هذا التعامل؟ لا هو النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الصحابي ده يقبل هذه المعاملة وتزجره إن النبي صلى الله عليه وسلم ياخد منه الخاتم كده ويرميه على الأرض ويقول ده قطعة من نار الصحابي ده هي خلاص هينزجر غيره قد ينفر بهذا الفعل يأتي آخر إلى النبي عليه السلام ويكلمه بكلام غليظ فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم العطايا ويديه غنم بين جبلين ويعطي آخر غنم قد كذا وقد كذا ومال قد كذا واحد يقول للنبي عليه السلام اعطني من هذا المال فإنه ليس بمالك ولا بمال أبيك فيعطيه النبي عليه السلام والرجل غليظ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقبله بالإحسان والعطاء فالنبي عليه السلام كان يعلم كان مثالا لهذه الحكمة فلابد كل واحد منا يحاول قبل ما يختار الخطاب الدعوي يشوف هو بيكلم مين الأول فلذلك بنقول الحكمة هي وضع شيء في موضعه فمثلا أنت داخل على شباب في معصية قد يكون ال- التجديد أو الترهيب ترهيب بلاش تجديد الترهيب في هذا الموقف هو المطلوب وممكن تكون داخل على شباب تانيين في إعراض فيكون الترغيب هو المطلوب فلا بد يكون إيه يكون الإنسان عنده حكمة ويفكر ويحط نفسه مكان المدعو لو أنا اللي كنت في الموقف ده وجي حد كلمني بهذا الأسلوب كنت هقبل ولا لأ كان يناسبني هذا الكلام ولا لأ فلازم تضع وقلنا الحكمة هي وضع شيء في موضعه والموعظة الحسنة إن أنا في كل الأحوال لابد أقول كلام حسن حتى في موضع الت- الترهيب لابد ان انا اقول كلام صحيح ما ينفعش ان انا اشتمه او اهينه او انتقصه او اقول عليه كلام لا يجوز لي شرعا ان انا اقوله اصلا لابد في النهايه ان انا حتى لو هرهب ارهب بالايه بالصيغه الشرعيه السليمه ولابد ان انا ارغب ما يكونش في كلام سخريه ولا آه، نوع من التهكم على الدين او الانتقاص من قدر الدين لا حتى حين الترغيب لابد ان أنا ارغب بما جاء في الشرع تمام يبقى إذا النقطة الأخيرة في ال- البلاغ لابد الداعية يخاطب مدعوين بالدين لا بالغزة والشدة وأن يستخدم معهم الحكمة والموعظة الحسنة تمام وطبعا انتوا عارفين لما دخل آه، احد الوعاظ الى احد الخلفاء فقال له انا هقول لك كلمه فساستخدم معك الشده فالخليفه قال له لا بيقول له استحم- استحملني يعني انا ه- هشدد عليك شويه قال له لا ما تشددش عليا قال له ازاي قال له قد بعث الله من هو خير منك موسى عليه السلام الى من هو شر مني اللي هو مين اللي هو فرعون فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى وانت مش احسن من موسى ولا انا اسوأ من فرعون عشان تقول لي قول ايه قولي في شده فلا تستخدم معي الا اللين بهذا نكون قد انتهينا اليوم من شروط البلاغ او ضوابط البلاغ او ما يكمل به البلاغ في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى كنا بنتكلم النهارده عن البلاغ وانتهينا من ما يسر الله عز وجل فيه من هذه الشروط والأحكام آه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ذنوبنا آه، لو حد عنده سؤال بقى في اللي قلناه النهاردة يتفضل بالسؤال آه، أختنا بتقول كيف أنصح شخص عند الغيبة إنك تقول له الغيبة حرام إنك تقول له ما تغتابش فلان هل ينفع امرأة تنصح رجل أجنبي طيب هو طبعا الضابط العام الضابط العام ينفع إذا أمنت الفتنة هو ده الضابط العام لكن لابد نكون واقعيين كيف تنصح هذه المرأة هذا الرجل عشان بقى في ناس بتاخد هذا الكلام وتبدأ إن هي إيه إن هي تفصله على مزاجها يعني هل ينفع مثلا واحدة تبعت لواحد على الخاص تقول له مثلا أنت ناشر صورة حرام ما تنشرهاش ما ينفعش أنت مالك لا لا يجب عليك اصلا دعوته يعني واحد مثلا نشر صورة على ال- على الفيس او على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي فيها حاجة حرام اعمله block وخلاص وانتهى الموضوع لكن ان انت تخشي تكلميه في الخاص او تكلميه في التعليقات لا يجب عليكي ليه لا يجب عليكي لوجود اخرين يجب عليهم الدعوة انتوا عارفين الدعوة الى الله فرض كفاية اصلا يعني إيه فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الكل وانت في مكان فيه عشرات الرجال ومئات الرجال شافوا هذا الحرام يجب عليهم هم انهم ينصحوا هذا الرجل لا يجب عليك انت كمسلمة كأخت مسلمة او كامرأة انك تنصحي فلا تفعلي ذلك حلو طيب مثال تاني بقى لو مثلا واحدة آه، في مكان ما في شغل في اسانسير في كذا وطلع واحد مثلا راجل طلع يدخن سجاير وفي ناس اخرين موجودين هل يجوز انها تنصحه في هذا الموقف ان قامت الفتنه يجوز ليه يجوز لان هي على ملأ في ناس حواليها ومفيش فتنه في هذا الامر انها تقول له اتق الله السجاير دي حرام او لو سمحت في السجاير دي حرام كلمه عابره مفيش فيها فتنه ولا فيها حاجه وانتهى الموضوع تمام يجوز اه يجوز فلذلك بنقول الضابط العام هو ان يجوز المرأة تنصح رجل اجنبي اذا امنت الفتنة لكن لابد ان احنا نحذر اشد الحذر من الفتنة ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء انت ممكن تكون نيتك سليمة مفيش في مخيلتك اي حاجة حرام خالص ومع ذلك تقع الفتنة تمام؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى وصف الايه المؤمنات الغافلات المؤمنات احيانا وليه وصفت المؤمن- الغافلات بالمؤمنات لان كثير من النساء تغفل ان اصلا الامر هذا فيه فتنه فانت ممكن انت مش شايفه ان فيه فتنه بس هو فيه فتنه مين اللي يعرف الكلام ده لو استفتيتي بقى رجل اخر لان الرجل هو هو اللي هيبقى فاهم الرجل يفتن بايه المراه قد لا ت- لا تفهم ذلك حلو فبالتالي بقول لكم موضوع دعوه النساء للرجال دي اقطعوها تماما او في اضيق الحدود لان الفتنه الان اصبحت عظيمه جدا في وضع تتيقني ان مفيش فيه فتنه آه، في سؤال مش باين كده هو عادي لو حد كذب ومش باين بقيه الكلام ايه بقيه الكلام مش عارفه في ناس كتيرة بتكتب انا مستنيهم ي- ايه يبعتوا اللي بيكتبوه مم. آه، شام بتقول هل لو انا بكتب وبشرح حاجة واستخدمت حاجة انا اللي كاتباها من نفسي بمعنى أصح مثال توضيحي هل هذا كذب آه، ولكن لأجل ذلك لكي أوضح الأمر عشان لو بكتب كتاب الأطفال مش هتفهم حاجة غير بقصة آه يعني هي بتقول ينفع إن أنا أعمل قصة أو مثال توضيحي من عندي ينفع بس يكون المثال صحيح فعشان تعرفي المثال صحيح ولا لا لازم تعرضيه على حد من أهل العلم يقره يقول لك الكلام ده بالذات لو أنت بتكتبي كتاب يعني كتب بالذات المكتوب غير ال- المقروء يعني الكتب بالذات لازم تكون إيه مكتوبة بشكل متقن عشان إيه لو احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي ممكن كلامي يبقى مفهوم بشكل غير لو هو مكتوب وحد بيقراه ممكن يفهمه بشكل تاني ليلى تقول عندما أنشط في مجموعة نسوية في الدعوة أصاب بعين بعدها ويظنون أني أعمل كل ما أدعو به فأصبحت أتردد في نشر شيء تحسما العين لا هذا مداخل الشيطان لابد أن أنت تنشطي في هذه المجموعات وتقولي الأذكار وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتعلم أن الله عز وجل يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فالعصمة على قدر البلاء فكلما بلغت عصمك الله عز وجل من الفتن ومن البلاء طيب عمر يقول تقبل الله منا ومنكم دلوقتي أنا عندي التماس في أمر حضرتك قلت لو محدش وصل للعلم أو استكمل العلم يبقى محدش هيبلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلازم أتكلم وأقول ماشي دي الأولى الثانية بعدها قلت ما ينفعش أتكلم في حاجة وأنا لسه ما ذاكرتهاش إزاي أجمع بين الأمرين إن أنت تتعلم اللي هتبلغه بس مش معناه إنك تتعلم الدين كله يعني مثلا أنا رايح أكلم حد عن حرمة التدخين فاروح اذاكر ادله حرمه التدخين بس واروح ابلغه بيها بس مش معنى كده أنا هروح اذاكر الدين كله قبل ما اروح له ده مش هيحصل والا لم يجوز البلاغ لاحد بعد النبي عليه السلام حلو فانا هبلغ اللي انا ذاكرته بس اي حاجه هبلغها هنزل هذاكرها قبل ما انزل يعني حتى عايز اقول لكم ان احنا حتى لما كنا زمان بننزل ندعو الشباب في الجامعه وكده كنا بنذاكر الكلام اللي احنا رايحين نقوله يعني حتى مثال اللي قلت لكم بتاع التعارف واسئله القبر الثلاثه والكلام ده كنا كاتبين الامثله دي في ورق وبنقعد نذاكره وهنقول ايه وهنقول الاسئله ايه وهنقول الجواب ايه وهنقول ايه بعدها فلازم ت... حتى ال- الحاجات البسيطه دي ما تخليهاش ارتجالي الارتجال ده هيجي بعد مرحله من المذاكره يعني بعد ما ذاكرت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته بعدها ابدا ان انا ايه يعني احنا كنا بنعمل ايه عشان اقول لكم برضه طريقه عمليه تقدروا تطبقوها كنا بنسمع مثلا انا مثلا عايز اتكلم عن عذاب القبر بقوم سامع شريط عن عذاب القبر او اقرا كتيب عن عذاب القبر واطلع النقط المؤثره والاحاديث والكلام ده كله وبعدين ابدا اعمل من خلاله الايه الخطاب الوعظ اللي انا هقوله سواء كلمه في المسجد او كلمه للشباب الخصه وادرسه واعمله في شكل نقط وبعدين اروح اقوله بعد تكرار الموضوع ده مره واثنين وثلاثه هيبقى عندك حصيله دعويه كبيره تقدر ان انت ترتجل بقى تروح على الناس وتبدا تكلمهم في موضوع من المواضيع اللي انت محضرها قبل كده بس تطلع موضوع جديد حلو طيب مياده بتقول انا عامله جروب بنصح فيه البنات وبدعيهم واحيانا في بنات بتدخل تسالني على حاجه حرام ولا لا وانا بجاوبها هل كده حرام عليا لاني بقول لها حرام ولا حلال بدون ما ادرس طيب احنا بنقول دايما ان انت بلغ اللي انت ايه درسته طيب انا مثلا ما درستش هتقوم جايبه لها فتوى يعني هي مثلا بتسالك كذا حرام ولا حلال اعملي search على النت مثلا على موقع Islam QA الاسلام سؤال وجواب او الاسلام آه، Islamway او غيره من الأس- من المواقع اللي هي ايه اللي فيها فتاوى وتقوم جايبه الفتوى زي ما هي كده بال link بتاعها بعتها لها والله انا بحثت وده الاجابه ال- فيها الادله وفيها كل حاجه دوري عليها تمام آه، وفاء بتقول لما بقرا وردي مع اختي في تليفون وحد دخل عليا بحس اني سانتكس او احسد آه، هو ده طبعا من مداخل الشيطان دايما اللي هو الخوف المبالغ فيه من اظهار العباده في حين ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيه و... وربنا سبحانه وتعالى يعني آه، صحيح ندب ان الانسان يبقى مختفي لكن في نفس الوقت ان ايه الانسان لو اظهر هذه الطاعات تكون في ميزان حسناته النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وتصدق واظهر الصدقه آه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا العمل وقال له اجرها واجر من عمل بها تمام آه، ينفع احفظ احفظ الناس القران وانا لسه ما ختمتش اه ينفع طالما بتحفظه من الجزء اللي انت اتعلمته يعني انت مثلا اتقنت العشر اجزاء الاخرى وبتحفظهم ماشي ما تحفظوش في حاجه انت لسه ما اتقنتهاش آه، اينور بتقول هو عادي لو حد كذب عشان ما يزعلش اللي قدامه لا دي محتاجه فتوى يعني محتاجه تحكي لحد التفاصيل كلها ويقول لك الكلام ده كان يستدعي ويجيز الكذب ولا لا لان الكذب الاصل انه حرام لا يجوز الا في ضروره هل دي ضروره لا دي لازم تحكي لحد التفاصيل بالظبط ويقول لك ينفع ولا لا آم، مريم بتقول ما فيش صوت عندي هل في حد تاني يا شباب الصوت عنده مقطوع وصلكوا صوت يا شباب طيب تمام طيب كده اعتقد نكون انتهينا من الاسئله اللي انتوا بعتوها آه، هل هناك كتاب لابن القيم في التفسير مفيش كتاب لابن القيم في التفسير آه، هو كتبه كده لوحده لكن هم جمعوا الكلام اللي هو قاله في التفسير في كتاب اسمه بدائل الفوائد فجمعوا كلام ابن القيم في التفسير اللي في الكتب التانية يعني هو بيتكلم مثلا بيتكلم مثلا في كتاب وعظي وبعدين قام جايب آية و- واتكلم في تفسيرها بالتفصيل يقوموا واخدين دي وعاملينها ففي كتاب كده جمع الكلام اللي ابن القيم قاله في التفسير بس هو مش كتاب مخصص لده اه انت بتتكلمي عايزين آه، نتكلم في التفسير ان شاء الله احنا سلسله التفسير او ال- آه، بلاش من تفسير الخواطر اللي بدأناها في رمضان هنكملها ان شاء الله وهي متحضره بالفعل بس سبحان الله يعني كل ما اجي اسجلها يحصل حاجات تمنعني فادعوا لي كده بالتيسير ان ربنا ييسرها باذن الله وانتم- ويتمها علينا و آه، الحاجه التانيه بقى كتاب شفاء العليل اه كتاب شفاء العليل ان شاء الله هنكمله باذن الله هي بس المشكله دايما اللي بتحصل بعد رمضان ان الوقت بيبقى ضيق جدا ما بين رمضان والحج تا حوالي شهر ونص آه، يعني بعد العيد وكده بيبقى حوالي شهر ونص آه، او شهر شهرين اللي بيبقوا رمضان والحج دول بيكون فيهم ايه آه، انشغالات كتير قوي فدايما بيبقى صعب ان احنا نبدا حاجه جديده فيها او آه، ندي حاجه طويله يعني فحتى السنه اللي فاتت عملنا كده احنا ما بدأناش شفاء العليل السنه اللي فاتت اللي تقريبا بعد الحج برضو ف آه، الفترة دي بنحاول ان احنا ننفع حاجة فعشان كده انا اخترت السلسلة دي اللي هي سلسلة قواعد الدعوة بحيث تكون سلسلة آه، صغيرة وخفيفة وجميلة كده نقدر نخلصها ان شاء الله بالحج وبعد الحج ان شاء الله نبدأ في السلاسل بتاعتنا العادية اللي هي التفسير وشفاء العليل والحاجات دي ان شاء الله آه، وفاء بتقول وقوع في نفس الذنب كل شوية وعايز البس نقاب ينفع وانا واقع في ذنب اه ينفع طبعا فدايما ال- المعصية لا تصدك عن فعل الطاعة بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع السيئة الحسنة تمحوها ممكن حسنة ال- الحجاب بتاعتك دي تمحو ذنوب التانية اللي انت مش عارفة تتخلصي منها آه، محمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله، أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه آه، اه بتقول منال بتقول كتاب روضة المحبين أو طريق الهجرتين ادعوا لي بس بالتيسير كده إن شاء الله واحنا نفسي والله نشرح الكتب دي كلها ونقعد فيها في مجالس مع بعض بس آه، نسأل الله التيسير والاستعمال يعني تمام يا شباب خلاص نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته